السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اليوم إن شاء الله حديثنا هو متم لما تكلمنا عنه حول الهجرة وقلنا أن أحداث الهجرة لكي نسترسل فيها محتاجة لقاءات كتير ليه؟ لأن احنا عشان نفهم الهجرة محتاجين ندرك هي الهجرة بدأت امتى وأول إرهاصات الهجرة ولازم ندرك ونفهم كويس قوي إن هجرة الحبشة وإيه الفرق بين الحبشة وبين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة هل بينهم وبين المكانين في فرق وليه تم اختيار الحبشة من البداية ثم تم اختيار المدينة بعد ذلك ونعم في وحي في المسألة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت مكان هجرتكم لكن في البداية أيضا هو كان إرشاد منه صلى الله عليه وسلم أنهم يروحوا أرض الصدق وهي أرض الحبشة أرض النجاشي ف يعني لو في وقت كنت أتمنى أن نتكلم في الحاجات دي لأن دي محطة مهمة جدا جدا احنا نفهم لأن الهجرة الحبشة لها مقصد مختلف عن هجرة المدينة هجرة الحبشة كان حفاظ على أفراد هجرة المدينة كان قيام حفاظ على دعوة وتفرق كتير بين انك بتحافظ على فرد وانك بتحافظ انك بتحرس دعوة من الحاجات المهمة برضو جدا استيعابها ان ان فكرة البيعة بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية شيء مركزي بل الجلسة اللي احنا قاعدينها دي وحضراتكم تسمعوني فيها وأنا بسمعكم فيها الجلسة ديت بسبب ستة أو تمانية تمانية من الخزرج جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه فلما سمعوه صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام بسبب الحاجة دي اه ده احنا قاعدين هنا مع بعض اهو فسبحان من يقدر هذا الامر فالهجره هي فعلا كانت هجره نحو المستقبل ولو تاملتم سبحان الله دايما الوحي بيربينا على المبادره ما تبقاش دايما حضرتك في موطن رد الفعل فالنبي صلى الله عليه وسلم اسس الفريق المركزي الكتله الصلبه الطائفه في البداية ثلاث سنوات أول ثلاث سنوات أول ثلاث سنوات بعد كده بادر هو صلى الله عليه وسلم إلى إعلان الدعوة بنفسه فالصف الملأ في قريش حصل ليه ارتباك ليه ما مرة واحدة كده الدعوة بقت معلنة وبعدين مرة يبادر إن هم يهاجروا للحبشة وبعدين مرة يبادر إذا اتصل بالقبائل مرة يبادر بزيارة الطائف كل دي مبادرات بتربك هؤلاء ودي من الحاجات اللي احنا نفهمها كويس قوي يا جماعة دايما أهل الباطل ما ينفعش هو اللي دايما حطك في رد فعل بمعنى إيه؟ هنتكلم عن الحجاب ليه؟ لأن هو اللي قال لك تتكلم إزاي عن الحجاب عملتها إزاي دي بقى هو لما عمل ده انه يلقي شبهات على الحجاب بيعمل حمله ضد الحجاب ضد النقاب ضد كذا فبدات انت تعمل حمله مضاده لكن لو تاملت في المشهد ان هو كان سبب انك تعمل الفعل ده وهكذا سواء هو مدرك الابعاد دي كلها ولا غير مدرك في النهايه احنا نعلم ان في شيطان في المشهد وان في ابليس وهو يوسوس وكما يوسوس لاهل الصلاح بيوسوس لاهل الباطل برضه فمن الحاجات المهمة جدا وانت بتقرأ في السيرة وانت, وانت بتقرأي في الهجرة انك تكون مدرك الأبعاد دي فالنبي صلى الله عليه وسلم خد قرار بالهجرة إلى المدينة وطبعا السيدة عائشة حكت لنا الموقف ده ويمكن احنا حكيناه قبل كده كفار قريش اجتمعوا عشان يتشاوروا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع كبر ومحمد صلى الله عليه وسلم هم طبعا مش هيصلوا عليه يعني شايفين ان النبي صلى الله عليه وسلم بياخد مساحة أكبر الدعوة بدأت تاخد مساحة هم على فكرة هم ما عندهمش مشكلة الكفار ما عندهمش مشكلة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه ويدنه في الغار وده يقول لك إن الدعوة مش مجرد صلاة وصوم لا الدعوة مش صلاة وصوم وإن شاء الله نتكلم في الموضوع ده بإسهاب في دروس الهجرة يعني مش مش مجرد إن الإسلام يلا نصلي يلا نصوم وإلا كان النبي في غار حراء كان بيعمل الكلام ده ويصوم ويصلي وتنتهي المشكلة لكن الإسلام لا الإسلام دي ده أكسجين ده روح هتسري في المجتمع عشان تحيي بالقرآن فهو الإسلام جاي عشان ينظم الحركة حركة المجتمع كله مش مجرد إن إن يقول لك إزاي تبقى على السجادة واقف إزاي لا يمشي به في الناس هيكلمك في شؤون الأسرة شؤون العلاقات شؤون الاقتصاد شؤون إزاي تتعامل مع عدوك إزاي تتعامل مع حبيبك إزاي تتعامل مع المجتمع ازاي تسوس الامور ازاي تتفق وهنشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة على طول عمل الدستور يلا يا جماعة نكتب الوثيقة وثيقة اهل المدينة اللي بيننا وبين اليهود اللي بيننا وبين بعض اللي بين الانصار قصص كتيرة قوي لما يجي وقتها ان شاء الله نتكلم ايه في الموضوع ده فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص مكة ما عادتش تصلح لنواة حماية الدعوة سموها بقى دولة سموها زي ما تسموها بس بمفهوم الدولة اللي احنا فاهمينه دلوقتي الموضوع كان أقل من كده بكتير لكن موضوع حماية الدعوة مكة لا تصلح إن في دعوة تقام فيها دلوقتي فاختار النبي المدينة عشان ينتقل من طور إن دعوة أفراد إلى كيان كامل يحمي هذا هذه الدعوة اجتمع كفار قريش عشان يتشاوروا بقى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سطر هذا الأمر بملمح في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فلما اجتمعوا هم اجتمعوا رأت قريش إن خلاص إن النبي صلى الله عليه وسلم بقى ليه شيعة يعني شيعة يعني أنصار وأصحاب من غيرهم من غير البلد بتاعتهم خاصة تسرب الموضوع في بيعة العقبة يعني لو جه وقت النهاردة هحاول أشير لحضراتكم عن البيعة بيعة الإيه العقبة إن شاء الله فرأوا أن خروج أصحابه من المهاجرين صح أصحابه للهجرة وعرفوا أن هم بدأوا يتسلتوا واحد ورا التاني آه طب ده معناه طب إيه المشكلة يا جماعة إن هم يسيبوها؟ يعني إيه الأزمة إن هم يسيبوا إن, إن الصحابة خلاص يا عم أنت أنا مش مرتاح معاك سلام عليكم. لا هو يريد إن إن الفكرة دي يريد إن النور ده ما ما يوقفش لأن النور ده ما قالوا هيهزني. ما قالوا هيهزني أنا قاعد في أمريكا قاعد في الهند قاعد في أي كذا لا النور ده لو موجود في كوالالمبور لو موجود في تورابورا هيهزني انا فلازم احصره هناك قبل ما يجي لي هنا واخدين بالكم زي ما تلاقي مثلا بعض الناس في فرنسا يروح ضارب الناس في موريتانيا جامعه مثلا بتعلم الناس القران ولا اي حاجه في الصحراء طب انتوا بتعملوا كده ليه يقول لك لا احنا عارفين ان الموضوع ده هيروح فين فكفار اجتمعوا في يوم اسمه سموه يوم الزحمه يوم الزحمه اجتمعوا زي كده البرلمانات في الوقت المعاصر هم اجتمعوا في البرلمان بتاعهم وهو دار الندوة دار الندوة ودار الندوة دي كان ليها برضو ايه mechanism مش اي حاجة ليها system مش اي حد يروح داخل كده وانا داخل اقعد لا يا نجم مش اي حاجة يمكن كان بعض الناس ليها استثناءات زي مصعب بن عمير وهو مش مسلم كان ممكن يخشها ليه من علية القوم عارف كده الناس اللي بتخش ليه يعني يدخل بدون نمر وبيدخل بدون ضواب هو كان مصعب بن عمير ما يتقالوش انت رايح فين كان حاجه كبيره قوي مصعب بن عمير ولذلك لما نيجي نروح المدينه هيختاروا النبي صلى الله عليه وسلم هيختار الشخصيه دي فالاختيار لا مصعب شخصيه صعب انه يضحك عليه صعب مصعب بن عمير ومصعب كان انسان يعني مهما نقرأ في سيرته سبحان الله هو شخصية كده ايه غريبة وعجيبة ومحبة تحبها كده محبوبة ودودة لازم تودها ليه لأن يعني هو الدنيا كلها كانت في فمه فبصقها خلاص آه كانت فعلا الدنيا بمعنى الدنيا ومش رماها وبعدين بقى راح ايه ده انه يعيط وواقف جنب الكعبة امال يطوف ويدمع لا ده ألقاها وخلاص بقى وألقى روحه سلسة في ذات الله سبحانه وتعالى وعشان تعرف ان مصعب ده شخصية سلسة ازاي وشخصية جميلة يعني وهو مطرف يعني لا تقول لي بقى يعني أنا مش عارف من منطقة إيه ولا كومباوند إيه انسى انسى خالص هو في حتة تانية خالص لما راح الحبشة راح الحبشة سعد بن وقاص شاله في وسط الطريق هو مش مستحمل مش قادر الشخصية دي كأن لقطة الحبشة في الأول ادته إيه زي ما يكون لعب جيم كده فيها فروحه بقى إيه, إيه سخنت فلما جه المدينة رجع تاني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص صار مؤهل بقى عنده تجربة ومن من الحاجات المهمة قوي إنك عما تيجي تحمل حد مهمة كبيرة جربه في حاجة أقل شوية فيها نفس الفكرة حتى الجماعة بتوع الطيران عما بيعلموا الطيار بيدخلوه في نموذج كده يحاكي الطيارة كاملا هو مش طيران 100% بس يحاكيها فهو لما ينجح في دي لا يقدر يبقى ده مؤشر كبير ان هو ينجح فين كده زي مساعد المعلم في الحلقات والقصص دي كلها الناس اللي بتربي بقى فاهمه كويس احنا بنقول ايه دلوقتي ف مصعب بن عمير شخصيه كانت فريده جدا لما كان يدخل عادي دار الندوه والكلام ده المهم دار الندوه اجتمعوا هم فيها وهي دار قصي بن ايه كلاب وكانت قريش ما ينفعش تقول اي امر الا فيها شاوروا فيها في كل حاجه فقعدوا بقى ايه يتفقوا هيعملوا ايه ايه الاتفاق؟ اتفاق ان هم يؤيدوا الدعوه في مهدها وان هم يجتمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وده تقريبا اول اجتماع في تاريخ قريش منذ ان خلق الله قريش ان هم يجتمعوا ان يقتلوا واحد منهم دي حاجه كانت غريبه جدا بالنسبه لهم حاجه على غير الفطره وعلى غير الايه إيه؟ ولذلك هم كلهم كان يوم الزحمه بقى كله يجي لان احنا هناخد ايه قرار مختلف تماما خالص وايه وسكه مختلفه تماما يعني فسبحان الله الاتفاق على قتل محمد صلى الله عليه وسلم ليه يا عم تقتله ما تسيبه ينطلق في في طريقه لا لازم نقتل الايه الرمز اللي ممكن يبني ال... ويكون هو السبب في بناء الفكره اطلعه الله سبحانه وتعالى على الامر دوت وخلاص هيبدا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعد الهجره في القصه المشهوره جدا ويبدأ يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم خلونا سريعا نحكي اللي السيدة عائشة قالته عشان تبقى مستحضرين الفكرة وإحنا بناخد منها الدروس بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة فقال النبي للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان يعني المهم وصف لهم المدينة والناس بدأت تهاجر تجهز أبو بكر عشان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم قال له على رسلك استنى انت ابو بكر فاني ارجو ان يؤذن لي يعني بيقول له ايه يعني لعل ايه انا هيؤذن لي فيمكن نطلع مع بعض كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له استنى انا ايه انا مستني الاذن يعني فقال ابو بكر وهل ترجو ذلك بابي انت قال نعم يعني يعني انت منتظر دي قال له اه ابو بكر يعمل ايه بقى يفرح وخلاص لا لا لا, لا. بيبان بقى يا جماعه أبو بكر تربية ذاتية لا ما دروس الهجرة بقول لكم ما بتنتهيش ما بتنتهيش يعني شوفوا آه الآية بتاعت إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآية دي في سورة إيه؟ الآية دي في سورة إيه؟ سورة التوبة والتوبة بتتكلم عن تبوك صح؟ يعني في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم طيب والآية دي بتتكلم عن إيه والآية دي بتتكلم عن الهجرة اللي هي قبل قبل الجو بتاع نزول التوبة بعشر سنين تقريبا صح واخدين بالكم من الملمح ده يعني سورة سورة التوبة هي نازلة في آخر حياة النبي بتتكلم في آية فيها عن لقطة الهجرة طيب ليه العلماء يقولوا من الحاجات الجميلة جدا فيها إشارة بتقول لهم إن محمد لما يموت بعد شهور اللي كان معاه ثانية اثنين هو ده اللي نصر ففيها إشارة بتقول لهم إيه بتهيئهم نفسيا هو ده اللي يشيل واخدين بالكم هو ده اللي هيشيل الايه الشيلة بعد كده فنفوس المؤمنين تهيأ ان ابو بكر منسوب منسوب الحب في القلوب يكون بيرتفع ليه قاعدين بقى ايه سنة إلى حاجة بسيطة يقرأوا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين ثاني اثنين وقاعدين بقى يسمعوا الكلام ده كله يقول لصاحبه وهو كان صاحبه لا تحزن إن الله معنا فالمعاني دي سبحان الله تلاقوها بقى ايه قاعدة تشحن تشحن الايه أصحاب النفوس النقية في حب أبي بكر الصديق رضي الله عنه نعود آه وشوفوا ال آه كمان العمق بتاع لا تحزن إن الله معنا سيدنا موسى قال لهم إيه كلا إن معي ربي سيهدين رغم إن هم كانوا معاه بس بيقولوا إنا لمدركون قال لهم لا أنا معايا لكن هنا قال له لا تحزن يا محمد إن الله معنا إن الله معنا وهل النبي صلى الله عليه وسلم هياخد واحد منافق معاه أو واحد إيمانه أقل, أقل درجة أو واحد فيه أي شبهة أو واحد فيه أي حاجة لأن بعض الناس اللي انتكست فطرتهم وأبى إلا خبث إيمانهم يكون ريحته هو اللي ظهره اللي يقول لك شوف أبو بكر حزن هنا وكان خايف إن وزعل إن هو ماشي في الطريق ده أصلا وكان كاره الموضوع ده قبحهم الله الشيعة فشوفوا سبحان انت احيانا سبحان الله والدتك تتفنن وتيجي تعمل لك وجبه اكل جميله قوي تتعب قوي وتيجي تعملها تروح انت ايه تروح معلق على حاجه تنقل الموضوع في حته تانية خالص وتحس ان اه انت عامله لي الاكل ده وتشوفه ان هو سم وضعت لك الام فيه الطيه وضعته في الطعام هو في ناس كده يا جماعه في ناس كده هو الطينه بتاعته الارض بتاعته صحراء بتطلع شوك هو في بذور الشوك فمهما هينزل مطر من السماء هينبت شوك هينبت الشوك فهتلاقي ناس كتيرة قوي كده هتلاقي ناس شيخ الإسلام دي كلمة عميقة الاستنباط بيقول هناك أقوام لو هناك آيات في كتاب الله إن أردت أن تستدل أن الله يدعونا إلى الكفر لو أنت عاوز تجيب آية إن ربنا بيقول لنا اكفروا عادي هتلاقي آيات انت تلعب بيها كده وتشوش على الناس ليها سبحان الله ليه ما هو ربنا قال كده اللي في قلبه زيغ يتبعون ما تشابه والقلب فيه زيغ زيغ هيلاقي حاجة يتبعها في قلوبهم زيغ نسأل الله العفو والعافية فجمال أبو بكر قال بقى حبس أبو بكر أول ما عرف الكلام ده حبس نفسه على النبي ليصحبه وعلى فراحلتين كان عنده راح على طول جاب نقطين وبدأ يجهز طب النبي قال له كده لا النبي قال له اعمل كده لا وبدأ يجهزهم ويجيب لهم ورق الشجر وأربع شهور يظبط الدنيا عائشة تقول رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في حد قال أبو بكر اعمل كده في حد قال أبو بكر روح بقى يعمل لنا الكلام ده كله لا أمال مين اللي قال له صدق الطريق صدق العبد في الطريق الى الله بيخليه يعمل كده تلاقي ان في حاله كده مسكينه دخلت تعمل عمليه تلاقيها بتفحر تجري يلاقي في مسجد كده بيتبني يجري يلاقي مش عارف ايه يجري. هو دايما عنده ايه سخن مش مستني في حد يقول له خلاص احنا دلوقتي عدى مش عارف نص الاجازه باقي نص احنا ليه نايمين كده عاوزين نتحرك نعمل حاجه لاولادنا ولويه وللشباب والفتيات وعاوزين نخدم الدين وبت... ليه بيتحرك مش كل شويه يقول لك اصل محدش قال لي العبد اللي ايه منتظر حد يقول له ده ابو بكر رضي الله عنه قالت قال عروه قالت عائشه فبينما نحن يوما جلوس في بيت ابي بكر في نحر الظهيره عز الولعه قال قائل لابي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعه لم يكن ياتينا فيها بتقول بتقول عائشه رضي الله عنها واحنا في عز الظهر كده في واحد قال لابي محمد بالباب صلى الله عليه وسلم وجاي متقنع يعني ايه مغطي وشه ورايح في وقت الطبيعي ما كانش حد بيزور حد في الوقت ده يقول عمره ما جانا في الوقت غير في الوقت في الوقت الوقت ده قبل كده فقال ابو بكر قال له ايه بقى ما جاء به في هذه الساعة لا مش أبو بكر اللي يقول كده أبو بكر قال ايه بقى قال فداء له أبي وأمي فداء له أبي وأمي تعرف تعرف تخلي اللفظ ده دايما كده فداء لسنته أبي وأمي انت لسه متردد في طاعة أصل أبويا منعني أصل أمي منعاني هنا فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة, الساعة إلا أمر واضح أن في حاجة جلل قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اخرج من عندك اطلع من عندك عاوز يسر لي السر فقال أبو بكر إنما هم أهلك تقلقش يا رسول الله تقلقش البيت ده متربي البيت ده مؤهل البيت ده جاهز يشيل نعش الدعوة ويتبناها ويبنيها تقلقش البيت ده في مكان تاني خالص إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الجملة بتديله أمان لا يفصل صلى الله عليه وسلم لا يفصل صلى الله عليه وسلم مش يقول له احنا طالعين المدينة ومش عارف ايه وبكرة بعد الظهر لا لا لا لا فقد أذن لي في الخروج خلاص تعود كده دايما يعني ايه لا تسهب في الايه في اللي ما انا مسافر انا مسافر مش عارف رايح التجمع رايح مسجد مش عارف ايه بعد صلاة الظهر مش عارف ليه يا عم تقول الكلام ده كله ما يمكن يجي حد من الشباب ما تكونش انت مجهز يعني مجلس ليه يعني فيتضايق وبتاع ما خلي الموضوع على اي حد يمكن انت عامل وليمه عاوز الناس بس تعرف هم 10 بس اللي يعرفوا خبر يتسرب بطريقه ما يجي لك ناس كتير عاوزه تاكل الوليمه وما انتش معاك الا خلينا في مثال الوليمه الجميل المهم ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في الخروج فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله لا لا لا الصحابة الصحبة قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا سلام قلت لكم قبل كده أبو بكر الصديق دلوقتي ماشي في أخطر موقف في الحياة صح أخطر مشهد إنه يتعرض للمشهد ده أخطر مشهد ده أنت النهاردة يعني لو في واحد سبحان الله وأنا قلت لكم قبل كده لو في واحد مطلوب ومراته رنت عليكي تقول لك والله يا حاج انا مش عارفه ليه كل المواقع وكل الدول والامريكا والهند وكله رافعين صوره زوجي في كل مكان هو ايه يا حاج بيقولوا ايه دول ولا هو احنا عملنا ايه ولا بتاع انت هتقفلي السكه تترعبي رغم ان انت ممكن تكوني عارفه ان هي مظلومه والناس كده يعني ايه قالوا كلام غلط عليهم اه سبحان كله لكن انك تيجي تقول تقول آه آه الصحبه اه ميزة الصحابة رضي الله عنهم أنه من أول يوم ما خدوا قرار بالإسلام عرفوا كويس قوي إن هم بيبايعوا رب الرسول الموضوع مش مجرد محمد صلى الله عليه وسلم الموضوع أعمق من كده بكتير خلاص نحن اخترنا خلاص نحن اخترنا إن احنا يوميا هنجهز للقاء المشرف بين يدي الله سبحانه وتعالى هنبدأ نجهز للقاء المشرف كانوا مدركين جدا جدا جدا اللي بايعوا اللي بايعوا محمد انما يبايعون الله انما يبايعون الله اي حاجه بيتفق فيها مع النبي ده اتفاق مع الله خلص بينجز فهو فاهم هو بيعمل ايه فهو ان كان الخبر ان كان البصر بيقول له الدنيا رعب والدنيا خطر لكن الخبر بيقول له ايه اولئك لهم الامن لهم الامن واهب الامن بيقول لك لهم الامن خلاص فلنحيينه حياة طيبة انت تشوفها ببصرك يا عيني ده مهموم ده يوسف مسجون ده مش عارف ايه والكلام ده كله وادي يوسف شفته الحياة الطيبة اللي عاشها في الاخر فقال له الصحبة يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال ابو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول إحدى راحلتي راحلتي هاتين خذ يا رسول الله بقى واحدة من دول قال النبي بالثمن أعلق مش هنعلق سيبها إيه بتيجي في الاخر بس يا جماعه كل حاجه بالثمن يا جماعه مش كل شويه ترن على زميلتك هاتي عربيتك وتعالي مش عارف ايه المعلمه هاتي اللي مش عارف ايه اللي معاك هاتي اللي ايه كذا معاك طب ادفعي البنزين يا ست طب اعملي اي حاجه مش كل حاجه كده ايه عليها طب ما أبو بكر في الدعوة برضه صح مش أبو بكر في الداعي بس في وقت بالثمن في وقت شارك يا عم أنت ليه, ليه دايما ليه دايما سايب إخواتك هم اللي ياخدوا الأجر واحد يقول إن شاء الله خلاص أنا اللي هجيب الإيه الوجبات للإيه للطلبة النهاردة يا سيدي هو بيجيب الوجبات أنت هات حاجة ساقعة مش بقى إيه أنا ماليش دعوة هم اللي هيجيبوا وبتاع حارب بخلك حارب الشح اللي جواك ممكن الناس مش عارفه انك بخيل بس انت عارف انك ايه بتقول انك حريص بس انت عارف ان انت من جوه ممسك واجه نفسك لان اللي قال لك انفقه مش الشيخ ولا الشيخه ولا المعلم ولا المعلمه اللي قال لك هو سبحان الله اليوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله انا انزلنا المال انت بتاخد الفلوس عشان تعمل بيها يعني كلكم عاوزين فلوس عشان ايه جاوبوا كده يا جماعه السؤال ده صحيح اللي عاوز فلوس عاوز عشان يعمل بيها ايه ياكل ويشرب وبتاع وايه كمان يتعلم وكده وايه كمان احج بيها طيب بعد ما تاخد يا سنة اسماء فلوس وتحج بيها بعد ما ايه ما هيبقى اللي هيبقى الفلوس اللي بعد كده احمد صلاح بيقول انا بشتغل عشان خدمه الدعوه شفت احمد صلاح بقى النجم الكبير ده اه خلاص نقابلك يوم القيامه وتتحاسب على اللفظ ده يا عم احمد ربنا يعينك عليه انك بتشتغل وقاعد ما تدور تجيب مال فقط هو ده اللي ده فكرتك آه ام عبد الرحمن واضحه بتقول متع الدنيا محتاج فلوس عشان نهلكها في الحق وام عبد المعز خلاص هي بتشتغل عشان تهلكها في الحق ماشي اديكوا كلكم بصوا اللي هيقول حاجه يا جماعه يعلم انه يوم القيامه الحاجه ديت هيتحاسب عليها ان هو قالها انت قلت ان احنا انا باخد فلوس وبشتغل عشان كذا انا بشتغل عشان كذا طب اللي بيشتغل عشان العيال واكل العيش والسكن والحاجات دي كلها مفيش حاجه لدينك ولا ايه؟ هو الدين ده مش بتاعك ولا ايه؟ اصل اصل انا عارف ابراهيم ده ابني صح؟ وفاطمه بنتي فانا اروح اشتغل عشانهم لكن الدعوه مش بنتي ما مالي ومال الدعوه. ايه علاقه يعني ايه علاقتي انا بدين الدين الاسلام؟ يعني انا علاقتي ايه بالايه؟ انتشار الوحي الكتاب والسنه انا مالي. ليها ناسها بقى مين ناسها؟ انت لا طب اخوك لا طب عمتك لا طب ابوك لا مين هم طب شاور لي مين آآ آآ علي طب ما علي ما عنده عيال ماليش دعوه بقى انا ماليش علاقه الله المستعان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرفنا بقى هو المال جاي ليه اصلا ليه المال اصلا الله سبحانه وتعالى انزله و قدر ان يكون في مال زي ما قدر ان في طعام وقدر ان في هواء وقدر ان في ميه طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله انا انزلنا المال لاقامه الصلاه وايتاء الزكاه يلا بقى يا يلا بقى افهم بقى الحديث شوف الحديث بيقول ايه يبقى المال جاي ليه المال جاي ليه؟ عرفت بقى؟ ما هو المال هنستفيد منه هناكل ونشرب، اه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اه الحاجات دي كلها اساسيه، بس المركزي خلي بالك بس الله يكرمك. انت لا تستحق المال ولا تستحق تشوف الرزق ولا تستحق الحياه طالما لم تعبد الله. لكن انت بتشتغل عشان يجي لك مال وبتبدا بقى تقيم الصلاه وايتاء الزكاه عشان دين ربنا يكون فالمال ده عارف ان سخرنا كده سخرنا دي سخرنا الجبال ليه يعني ليه ربنا سخر الجبل وسخر السماء وسخر الارض وسخر الابل وسخر... ليه سخر لك الحاجات دي كلها عشان تنتخ ولا عشان تروح الساحل ولا عشان تروح تلعب كوره ما تقول يا عم هو سخر لك الحاجات دي كلها ليه سخر لك القصه دي كلها ليه وسخر ان في ام تحبك وتعطف عليك وتهتم بيك وركب فيها الامومه دي ليه كل التسخيرات دي ليه عشان في الاخر خالص تكون ابن دنيا واخرك الدنيا وتفكر في الستين سنه اللي انت هتعيشهم ان عشتهم كل التسخير ده عشان بس يعني يعني طب هو يعني معلش يعني انت ربنا خلقك انت ما كنتش موجود فاوجدك الله سبحانه وتعالى وبعدين سخر لك القصه دي كلها وبعد ما سخرها لك وفي ملائكه يحفظوك من امر الله معقبات وكل المشهد ده وينزل انبياء وينزل لك كتب ويعمل كل المشهد ده يتم عشان في الاخر خلاص انك تروح تشتغل 8 ساعات في مصلحه مش عارف ايه في الوادي الجديد في مزرعه مش عارف ايه طب بيطري وفي الاخر تعيش كده وبعدين انت عندك 54 سنه تبقى راجع بالجرنان ومعاك بطيخه على كتفك ويا حاج عملت لنا ايه النهارده خلاص كله بانيه يا حاج كل يوم بانيه كده البنت قلقه راحت النهارده المدرسه اه والبنت علياء دخلت ايه اداب جغرافيا يا حاج واحمد اه بيلعب ما الله يهديه الله يهديه. هو بقى انت حاسس ان حاسس ان الحياه كلها كل القصه دي تمت عشان اللقطتين دول ولا سخر لك المال وسخر لك القصص دي كلها مع التسخير ده كله عشان في عمق انت مفترض تجهز ليه فلازم نبقى فاهمين المشهد ازاي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر بالثمن بالثمن بالثمن آه بالثمن خلص قالت عائشة فجهزناها أحث الجهاز آه إحنا عملناها شغل أسرع وإيه بقى شوف أحس دي أحس الجهاز يعني أسرع تنجز مش تروح وتعمل عائشة دي كانت لسه يا جماعة ده لسه بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيتجوزها بكرة لسه بعد إيه يعني اقصد يعني ايه لسه متجوزه مفيش شهور كده ويعني وقيل سنه يعني المهم حاجات قليله قوي لكن البناء البناء طب ما دي لسه فتاه صغيره لكن متربيه على المسؤوليه متربيه على الانجاز وصنعنا لهما سفرة في جراب قطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها تحركت أسماء كل البيت بيتحرك ليه؟ هو ال ال بيت الصديق كده الصديق ده خلى البيت كله مشتعل بيت شغال مش عارفين كده بعض البيوت بيبقى كله دكاتره كله دكاتره ما ينفعش كده انت الوحيد مش هتكون دكتور هتبقى عره البيت هتبقى عره العيله مش هتيجي معاه هتبقى ايه مش هينفع تيجي معانا اللي بتاع وبعدين بقى عن ويعني يدخلوه خاص وبتاع ليه عشان ياخد حرف الدال انت الوحيد اللي بدون دال ما ينفعش ففي بيوت بتبقى ايه لازم كله يبقى فيه دال في البيت خلاص والبيوت التانية لازم تبقى كلها ميم والبيوت التانية تبقى كلها مش عارف ايه والبيوت والبيوت والبيوت والبيوت والبيوت عشان كده ايه نسأل الله العفو والعافية فهو الصديق مظبط ان البيت ده لا البيت ده ما يخليش الدعوة يبقى فيها ضيق لازم لازم البيت ده كله يشتغل بقى اللي منهم مسلم اللي منهم مش مسلم اللي حتى الدابة خلاص هو يا جماعة الواحد لما يبقى عايش على فكرة بيسخن الكل للفكرة فقطعت أسماء قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين سميت ذات النطاقين سميت ذات النطاقين سميت اسم بيترجم شغلها بيترجم بذلها انت اسمك ايه انت اسمك ايه في في فيما يتعلق بخدمة الدين خدمة ايه الساعية على الأرملة والمسكين ولا المهتمة ببيوت الله ولا المهتمة بأطفال المسلمين ولا المهتمة بالأيتام أنت اسمك إيه؟ مم. سبحان الله سميت ذات النطاقين قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمن فيه ثلاث ليالي يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر الله الله الله الله, الله. شفتوا البيت كله شغال مش عبد الله لا والله اصل عبد الله طالع طلعت الطايف كده اصل بيتعلم التجاره بقى عقبال عندكم وادعوا له ادعوا له والله العظيم ده بيجيب التجاره بيتصدق بنصها اصل عبد الله ده ما شاء الله عليه يعني هو ربنا فاتح له في التجاره وكده وبيروح الطايف بقى بعد ما بيجيب اللي حاجه من الشام بيبيعها في الطايف والحجه ان عبد الله بيتصدق بنص المال لا هو عبد الله رايح للمال يا طنط وحضرتك عارفه كده حضرتك عارفة إن عبد الله مش رايح يجيب تجارة عشان يتصدق بنصها للدعوة. عبد الله رايح يبني مجده الشخصي وطموحه. عبد الله شايف إن إن جناح البعوضة إن اللي أقل من جناح البعوضة كبر قوي في قلبه فهو عاوز يحجز مساحة في الخريطة دي. فمش قادر يستوعب. ف... لكن عبد الله بن أبي بكر غير عبد الله بتاعنا. عبد الله بن أبي بكر عائشة تقول ده رايح يبات فين يا جماعة سألت لا رايح يبات فين بقى مش في الساحل مش رايح يبات في بيت كده لا لا لا ده واحد عارف ان هو ممكن يصحى يلاقي السيف على رقبته وهو غلام تقول عائشة غلام شاب صغير لسه شاب صغير بس مش مشغول بقى امال يعيط طول اليوم وبتاع وامال يتصل بعمته وخالته وخاله ايه يا ابني خلي ماما تديني الموبايل ما عبد الله ما كانش هيبني في الحته دي مش ده عبد الله بقى مصداع عبد الله لكل أمنيته إن ماما هتخليني ألعب كام ساعة بره أبو بكر ما بيكون أبو بكر ده ابن عبد الله وعما تكون عائشة بيكون أخوها عبد الله وعما تكون أسماء بيكون أخوها عبد الله أو يكون عبد الله راجل بتكون أخته عائشة مع عبد الله بيكون راجل بتكون أخته أسماء عبد الله عبد الله بن أبي بكر تقول عائشة وهو غلام شاب ثقف لقن يا سلام تقول لك شاب ثقف يعني حازق لقن سريع الفهم مش يا عبد الله الله يكرمك انت هتروح لابوك في الغار غار ايه طب وهم هو ايه اللي وداهم الغار طيب يا عبد الله ركز معايا يا عسل هم هيروحوا الغار والكلام ده كله طب والغار ده بيبقى فوق يعني ولا طب وانا يعني طب انا هروح اعمل ايه؟ اما انا هروح اعمل ايه؟ طب هم قاعدين مع بعض طب هم طب انا هروح اعمل ايه بقى؟ ما تلاقيش الجماعه اللي هو ايه لانه يتعبك كده عقبال ما يجمع تحس ان هو بيحمل نص ساعه وهو غلام شاب ثقف لقم مش خايف من بالليل يا عبد الله وانت راجع؟ مش خايف ان في كلب يهوهو عليك من وسط الجبل وتجري عبد الله انا اعرف اخ ما بينزلش صلاه الفجر عنده 10 سنين هو وابوه ومامته بيخافوا ايه بيخافوا لا في حد يمشي وراه بيخافوا لا الكلب يهوهو عليه فغلام شاب ثقف لقن تقول عائشة فيدلج من عندهم أبي سحر جاي الساعة 2 بالليل واخد بالك الساعة 2 بالليل ماشي 4 كيلو في مكة طول ما انت بتربي أولادك لحياة معينة فهو هينجح للحياة دي لكن هيفشل في أي حاجة تانية هيفشل في حاجة تانية على فكرة ابنك بيجي على عنده 13 سنة بياخد العربية من وراك ويروح بيها مشاوير ليه؟ لأن هو في بيئة معلية المهارة دي في بيئة بتعلي المهارة دي مش بيئة بتع... بت... بتربيه على الخشونة لذات الله وما تقوليش بقى انت عايش في مجتمع كل شوية ابنك بيتأثر بيهم التأثر عدوى والاهتمامات والطموح عدوى عاوز ابنك يعني يكون قاعد في وسط ناس طموحهم ده يبقى دكتور مسالك وده يبقى دكتور جراح وده مهندس برمجة وده مش عارف ايه واهم حاجه يتجوز بنت فلانه وده يتجوز يجيب عربيه مش عارف ايه ويجيب شهاده في كذا كل يوم وبعدين ايه يوميا هو في في الطاحونه دي في الطاحونه دي يوميا ونفسه ان ماما تفتح محل ذهب زي عمته ومش عارف مين وبابا يكون عنده صاله جيم زي فلان ومش عارف ايه فطبيعي طبيعي الولد ده لو اسمه صهيب او مصعب الطبيعي تكون دي طموحه ليه؟ لان هو يوميا محاط بالطموح ده انت حضرتك حاطه في الطموح ده انت موديه مدرسة عشان هو شايف المدرسة دي اغلى من مدرسة ولاد خالته وهو الولد حاسس شايف في عينك انك بتقول المدرسة دي اغلى والمدرسة دي مش عارف ايه والمدرسة دي بقى هتعلمك تعلم مش عارف ايه وهتبقى معاك شهادة كذا وهتدخل مش عارف النظام الايه وتعدي وتجيب وتدخل الدكتور كلام بقى كبير قوي كلام مباح مباح قوي ولو ليك نية تاخد عليه اجر بس المهم تبقى مدرك الشحن اللي انت قاعد تشحن في ابنك ايه فيه ده الشحن العملي سيبك من الكلام البق انك تقول لي والله انا بقول له اهم حاجه ربنا خلي بالك ربنا شايفنا كلنا اوعى تعمل حاجه غلط سيبكم الكلام انت حضرتك عمليا بتزقه وبتدفعه فين يوميا انت بتدفعه فين في المدرسه يوميا 8 9 ساعات يتشحن ايه يتشحن خدمه دين ولا تكبير مساحه الدنيا والطموح الدنيوي بيتشحن مساحة الدنيا وبعدين يطلع منها المدرسين بقى عشان نأكد اللي احنا اتشحنا ده لا يفلت لا الخطر لا الواد, لا الواد ما يبقاش عنده طموح فنجيب بقى المدرسين بالليل عشان يكم يأكدوا على ليه على الطموح اوعى فيضغطوا أكتر فالولد يا عيني ينام من قبل ما مامته تنام تقول له خد تعالى رجعت حليت الواجب عملت كذا متاكد من شنطتك بتاكد ان ايه اخر قفله لا يكون الطموح بيتسرب فاتاكد عليه وباباه يتصل من بره يقول له ايه عملت ايه في الانجليزي عملت ايه في كذا المدرسين بيقولوا عليك ايه بتاع ايه الكلام ده كله وفي الاخر خالص المسكين عما بيجي يوم الخميس بالليل هنعمل ايه بقى يوم الخميس بقى يوم الاجازه الراحه امسك الموبايل يا سيدي العب بلاي ستيشن يا سيدي اطلع يلا نروح لتيتا ونجري ونعمل وهناخدكم مطعم ويلا نطلع بره الطلعه فبرضه عاوزين ايه لا الطموح يفلت عاوزين حاجه ايه تحل الطموح الخشن ده عاوزين حاجه تحليه بدل ما يبان مر كده في الاخر بقى اشوفه يوم العيد كده ولا يوم كذا ولو احنا بقى عنده 17 سنه يا شيخ انا ابني ده كان كويس وانا مسمياه مصعب عشان يبقى زي مصعب بن عمير والله العظيم وتروح معيطه والواد كان بيصلي وكان بيحفظ قران وتروح معيطه حضرتك بتعيطي ليه؟ حضرتك خدت مصعب وحطيتيه في حاره اليهود حضرتك هيطلع ايه يعني مش هيطلع مع مش هي... مش هيمشي مع ابو عبيده بن الجراح هو الولد حصل له ايه هو الولد مظلوم ولا البنت بقى خدتيها بقى كمان مع جو ايه وتتشحن في سرادين الاختلاط لا معلش كله عشان ايه معلش يا مي ما هو كله خدمه الدين نعص الدين بس عشان الدين برضه ونخالف الدين عشان الدين برضه سافر بدون محرم عشان الدين وبعدين نحضر في الجامعه وناخد الحاجات دي كلها ونضيع اللغه بتاعتنا عشان ايه برضه عشان الدين كل ده عشان خدمة الدين طب معلش بقى خلاص بقى هنعمل عشان خدمة الدين يا عم الشيخ بطل تشدد بقى وبطل القرف اللي انتوا ايه قاعدين تصدعونا فيه ده تقول لا بقى تقول لا كل ده والله عشان نخدم بيه الدين مفيش مشكلة البنت اتخرجت ربنا كرمها اتخرجت مريم بقت حاجة كده زي السكر ومعاها ما شاء الله شهادة ايه وبتاع وخدت الماجستير ووثقت الكلام ده وخدته بره وظبطت الدبلومه كمان من بره يلا بقى يا مي يلا يا مريم بقى عشان نخدم الدين آه معلش اخدم الدين ازاي بقى قول لي بقى يا عمو اخدم الدين ازاي ولسه هي اصلا بتقول لي ايه المشكله في القصه دي وايه المشكله في الموضوع ده وايه اللي ايه المشكله وايه المشكله لما اخرج مع خطيبي اه هو ده دينك انت لكن مش ده دين رب العالمين ده تد فهمك عن الدين ده فهمك عن دين ربنا وفي الاخر خالص يا مريم هتخش قبرك وهتتحاسبي عن الملف ده كله وعن عمره فيما أفناه أفنتيه في إيه أنا من وأنا تالتة وأنا من وأنا في أولى إعدادي أه شوفي كام ساعة كنت شغالة عشان تقفي على رجلك في دنياكي وكام ساعة كنت واقفة عشان أخراكي والمدارس اللي بتضحك على نفسها وبتقول إحنا مدارس عندنا خلفية شرعية هتتسألوا يوم القيامة بقعد مع مدارس بيقولوا الكلام ده ادور على ايه بقى بيقدموه مش لاقيين ال 10 دقايق وربع ساعه يا دوبها كده ايه يعني بنحل بيها كده يعني انت قاعد كل ده تعمله الصادق لن يضيع لو انتم صدقتم رب العالمين سييسر لكم يكفي يديك الراحه النفسيه يكفي هيديك الراحه النفسيه محدش يقول لي هعمل ايه انت عشان تنقل بنتك من مدرسه لمدرسه بتعرف بدنا انك تسال سؤال وكيل النيابه للمجرم بعد اربع ايام تحقيق انك تشيل وتجيب وتعمل والكلام ده كله وبتدفع فلوس وتتغرب وتغير سكن وتعمل تعمل شغل كبير انت انت نجم كبير لو الموضوع ده شغلك لو الموضوع ده شغلك وبتعيش وتنام فيه هتهدى ليه زي ما انت مشغول باي حاجه تانية احنا مشغولين بالاكل الصحي يا جماعه اكتر من الايه في ناس كتير مشغوله بالحاجات البسيطه دي اكتر من عشان كده سيظل السؤال بتاع سيظل السؤال كان ماشي كويس وبعدين انحرف هيبان انه موجود وبالمناسبه ملوش اجابه ليه لان كل الاجابات بتاعته انت بتسالني السؤال ده انا خدت قطعه ارض وزرعتها يا شيخ ودنيتنا هسقيها هسقيها هسقيها هسقيها هسقيها هسقيها هسقيها وبتطلع دلوقتي خوخ وانا كنت عاوز موز اقول له انت ما زرعتش موز حضرتك ما زرعتش موز اصلا حضرتك كنت بتزرع خوخ من اول يوم بس انت اتضحك ضحكت على نفسك وجبت بذور الخوخ دي في كراتين موز بس انت كنت عارف ان ان, إن كل اللي, اللي بيبيع لك عارف انك اكتفيت ان الكرتونه رسمه موز بس انت عارف ان هو بيبيع بذره الخوخ وهتطلع خوخ وهتطرح خوخ وبعد 16 سنه هتيجي تسال السؤال ده والشيخ يقول لك ايه مش انت اللي اشتريت العلبه بتاعه الموز وكنت عارف واخدين بالكم واللي زرع صح ويقول لك أنا زرعت موز بس ما طلعش موز ده لو سلمت أنا جدلا يعني لو سلمت أنا جدلا إن هو عمل كده هنقول له بس أنت مطالب شرعا كنت تزرع الموز زرعت موز خلاص يا سيدي مش عليك حاجة بس كده بس أهم حاجة تدخل قبرك وأنت متأكد إنك كنت زارع موز ومتأكد إنك تعالى كده احسب بنتك لغاية ما اتخرجت من الجامعة وابنك لغاية ما اتخرج من الجامعة من ساعة ما دخل حضانة لغاية ما اتخرج من الجامعة عشان تعرف أنت زرعت إيه شوف حضرتك صرفت على إيه عليه ماديا قد إيه ماديا قد إيه هتلاقي رقم الرقم ده كم منه لبناء دنيوي محض عشان ينجح في الدنيا بتاعته اللي هي 60 سنة اللي هيعيشهم وكم منهم عشان عمره عشان يعني يكون واقف بين يدي الله في لقاء مشرف بين يدي الله انت هتعرف انت عملت ايه كم مرة هنا ماديات وكم ماديات هنا انت سخن علينا النهاردة انا لا سخن ولا اي حاجة انا راجل بحكي قصة الهجرة انا مالي ومال التعليم ده خلينا في الهجرة يا جماعة انا مالنا ومال القصة دي رضي الله عن عبد الله ابن ابي بكر خدنا في حته كده ايه بعيده خالص عبد الله بن ابي بكر ده بروح اشوف هو مات ازاي ابوه احتسبه يا جماعه ما هو النجم ده هيموت قدام بقى في حته كده ايه حاجه عاليه قوي فعبد الله بن ابي بكر غلام شاب ثقف لقن يدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكه كبائت فلا يسمع امرا يقتدان به الا وعاه حتى ياتيهما يسمع أي حاجة بيقولوها عن النبي وأبو بكر عن أبيه يسمع كويس مركز ويروح ينقل وينقل وهو في تمام اللي تحس أبو بكر ده عامل نفس التربية ونفس الدماغ بتاعة أخت موسى عليه السلام دماغات رايقة ف... فلا يسمع شيء إلا يأتي بها يقول حتى يختلط الظلام ويبدأ بقى إيه عامر بن أبي فهيرة تقول عائشة ويرعى عليهما عامر ابن فهيرة طب الحمد لله اللي باقي ربع ساعة أنا كنت فاكر إن موضوع المدارس ده خدنا في حتة كده ويرعى عليهما عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر واحد شغال عند أبو بكر يلا اشتغل يعمل إيه ياخد الغنم قاعد إيه يمشي عشان إيه رجل عبد الله وهو رايح جاي تختفي مين الدماغ اللي حطيه حطت السيستم والتخطيط ده دماغ عالية قوي صح عشان الت... عشان مش كل شوية تقول لي توكل لا توكل ولا تواكل لا تتوكل صح تاخد بالسبب صح آه الله سبحانه وتعالى ينصر ويعين من أخذ بالأسباب لكن ما تاخدش بالسبب اه يعينك لو ما فيش سبب لكن تبقى معاك السبب ومش عاوز تاخده انا جعان انا جعان طيب ما في اكل في التلاجة قوم كل لا انا جعان انا جعان انا جعان هو عاوز بقى ايه من التوكل انه إيه يشبع لا اقام الله سبحانه وتعالى ان عطاءاته الأغ... الاصل فيها انها تكون بعدما تاخذ بالسبب فعبد الله رضي الله عنه وعامر شغالين فعامر بن الفويره معاه ايه بقى منحه من غنم يريحهما عليهما حين يذهب ساعة من العشاء يبيتان في رسل وهو لبن ياخد اللبن وياخد الايه اللبن من الحاجات دي ويطلع يبقى ظاهرا قاعد بيعف بيبعد الاثار ويعمل تشويش وفي نفس الوقت غذاء سبحان الله بيت جميل قوي بيت روعه ف تقول ده ثلاث ليال واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا الخريت الماهر بالهداية عارف الطريق والراجل ده كان كافر بس كافر من الناس اللي ايه عندهم خبرة بس في نفس الوقت عنده ايه قيم فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ان هو تقول عائشة على دين كفار قريش فأميناه فدفع إليهما راحلتهما قال له خلينا إيه الحاجات ديت معاك أنت ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليالي قال له تجدنا بعد ثلاث ليالي فانطلق معهم عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق الساحل وبدأت تحكي بقى القصة الطويلة الجميلة أوي وهم بقى يا جماعة إيه آدي الموضوع سبحان الله متجه النبي صلى الله عليه وسلم لمدخل الصدق المدينة وطبعا اختيار المدينة زي ما قلت لكم دي هجرة رسالة مش هجرة ان افراد يعبدون ربنا وخلاص ما كانوا ممكن يعبدوا ربنا وكانت الدنيا ماشية يعني لكن لا هجرة خلاص حماية دعوة وكان في فرق بين مجتمع يثرب ومجتمع مكة من كذا وجه أول حاجة أن مجتمع قريش كان مجتمع شديد الطبقية قائم على التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد ولذلك حضور الحاجات ديت في الصور المكية كان عالي ألهاكم التكاثر وغيرها والحث على اليتيم والمسكين ليه كان في طبقية عالية جدا بعضهم تجار دول السادة أصحاب الثروات والقوافل بتاعتهم وكل حاجة والباقي كله شغال عندهم أو إيه بتاع ففي المجتمع كان شديد الطبقية مجتمع اليثربي مجتمع زراعة فالفوارق بين الأغنياء والفقراء مش زي الفوارق اللي موجودة في مكة فده يديك قدر إن في توازن في المجتمع ده الحاجة التانية هو عموما أصلا إن إن سبحان الله إن التجارة الزراعة المجتمع الزراعي تلاقي مثلا في المجتمع الزراعي تلاقيه في أسهل في الطباع وأكثر في التسامح بينهم وبين بعض تلاقي مجتمع بسيط الفوارق فيه مش مش ضخمة غير المجتمع الصناعي والتجاري حتى في الوقت المعاصر يعني مجتمع يثرب كان أكثر تسامح في الناحية الدينية من مكة لأن الدين بالنسبة لقريش مسألة عصبية مرتبطة بالمفهوم الاستثناء القرشي البيت الحرام بتاعنا وبيمثل بالنسبة لهم مركز تميز فهم متم... وقاعدين بقى ايه واخدينه مع هم مع الاقتصاد وكده الكعبة عندنا فعندهم الموضوع ده وفي اصنام بقى حواليه وفي مش عارف قصص كده فما ينفعش حد يسمح ابدا يعيب الالهه ولا يسيب زي الناس اللي عندهم المقابر دي حاجه كبيره قوي ما, بي... ما بيقدرش ما بيقبلش حتى ان في حد يقول يا جماعه التوحيد ونطلب ايه أو من ربنا بس الرزق وكده ما مش بيحصل له ايه ارتكارية طيب ليه بيحصل له ارتكارية لان لو الناس سمعت الكلام ده السؤدد بتاعه هينهار هو اصلا قايم على الفكرة دي فالموضوع هيضيع فكان عندهم الموضوع انك تعيد الالهة او تسبها ده ده لا ده حاجة كبيرة قوي وده هيزلزل رمز السيادة اما يثرب الدين مش محل إجماع عندهم ولا هو العمود الفقري بتاع العصبية بتاعتهم لا ولا وسيلة للغنى ولا التجارة عندهم يهود وهم كتاب وفيهم أتباع آلهة مختلف من أم من ده يمين وده نصراني وده مش عارف فالدنيا هي لخبطيطة فده عمل إيه؟ خلى المجتمع شوية موضوع الدين ده مش إيه؟ مش حاجة كبيرة عندهم يعني واخدين بالكم؟ من الفوارق اللي موجودة التركيبة بتاعة السياسية بتاعة المدينتين دول يعني في, في, في مكة زي ما كنا بنتكلم من شوية دار الندوة حضرة في في ملأ حكومة ملأ من قريش هي اللي بتتحكم وهي اللي بتوجه وهي اللي اللي بتعمل كده لكن الحكومة دي ما كانتش موجودة خالص في يثرب طبع اليثربي مختلف عندهم أوس وخزرج ودول أبناء عمومة أه وهم فيه خمس بطون يعني خمس أماكن أو أماكن قوة في أوس وخزرج وفي ثلاثة يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع فالدنيا متفتتة واخدين بالكم ومش كلهم مع بعض لأن بتوع يثرب اليهود في اتنين مع فريق وواحد مع فريق فكانوا حتى كمان الموالاة والدنيا كلها كانت ايه متلخبطة شوية فما فيش إدارة مركزية ماسكة الناس دي فالنزاعات القبلية يثرب مألوفة وكثيرة الوقوع خاصة بين النيل الأوس والخزرج فالفكرة دي فرقت كتير جدا جدا ومهدت الوضع زي ما السيدة عائشة حكت في قصة دعاس حصلت برضو من الفوارق الجميلة حصل موقعة موقعة بعاث قبل الهجرة بخمس سنين كله دخل فيها بقى خمس بطون بتوعات المدينة دول دخلوا فيها آه الأوس كان معاهم قريظة والنضير وحلفائهم من إيه؟ من الأطراف بقى زي مزينة وغيرها الخزرج كان معاهم قينقاع وحلفائهم بقى من جهينة وأشجع وغيرهم كانت النتيجة من اللي كسب الأوس اتهزم الايه الخزرج واتحرق بيوتهم واتحرق النخيل بتاعهم مات الزعيم عمرو بن النعمان وزعيم الأوس مات حضير الكتائب وهو والد أسيد بن حضير فالاستقرار الداخلي مفقود في يثرب ودي كانت تكلفة الصراع بتاعتهم لكن كانت من النتيجة الجميلة إن التركيبة القيادية عندهم اتغيرت ما خلاص الكبار ماتوا فبدأ يطلع شباب الشباب اللي طالع ده زي أسيد وسعد بن معاذ في الأوس مثلا وسعد بن عبادة في الخزرج الثلاثة دول طالعين قيادات شابة طالعة على الصدارة برضه مشحونين أي نعم لكن مش بنفس الايه التشبث القديم لسه طالعين ففي قدر من التفاهم من ألطاف الملك جل جلاله إن دول أسلموا قبل البيعة دول من الناس اللي في الأوائل خالص كانوا أسلموا التلاتة دول التلاتة كبير الخزرج وأسيد في ال... وخدهم بقى مصعب عشان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسيد وأسعد من الأوس وسعد بن عبادة انتوا عارفين الستة اللي احنا اتكلمنا عنهم من شوية دول أو الثمانية اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم في الأول وبعد كده راحوا بيعة العقبة الأولى وبعد كده انتوا عارفين الستة الثمانية ثمانية دول كلهم منين؟ من الخزرج وكانوا نازلين مكة عشان يعملوا حلف في مكة ويتفقوا معاهم فيعملوا ايه؟ يجيبوا يعني قوة كده عشان يبدأوا ايه؟ ينتقموا من اللي حصل في الأوس فيبدأوا إيه ما هم مهزومين فاستلمهم العدنان صلى الله عليه وسلم ودعاهم فعجبهم من ضمن العوامل النفسية إن هم حسوا إن الشخصية دي واليهود قاعدين يتكلموا كتير ما هم ليهم حلف يهودي زي ما الأوس ليهم أحلاف فبيسمعوا كتير عنه ف وهم كشباب مش عاوزين يخوضوا بقى في اللي خدوه القرف اللي هم خدوه عارف كده مثلا الشباب الصغير ما بيتخانقش خناقه خناقه الورث بتاعه الايه الكبار يبقى نفسه الموضوع بقى ينتهي بقى احنا لسه عايشين موضوع عمتي وخاله ومين اللي راح ومين اللي جه قرف صح فهم بيبقى ايه عاوزين ينجزوا بس ما يقدروش يسيبوا الموضوع كده فلما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فكأن جالهم مخرج ده اللي هيجي كلنا نبقى تحته وخلاص فسبحان الله وده اللي حصل فالثلاثه دول لما اسلموا قبل الهجره ليثرب كان لإسلامهم الأثر العميق في تهيئة الأرضية عشان كده تبدأوا تدركوا ليه مصعب بن عمير قال لإيه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير خلي بالك وسعد بن عبادة جاي سعد بن معاذ داخل عليك إن يسلم هذا خلاص تاخد الأوس كلهم بني عبد الأشهر فزعماء الأوس والخزرج التقوا بقى بالنبي في بيعة العقبة لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلونا بقى معلش أنا طولت بس هختم إيه بالفكرة دي ونرجع للهجرة إيه مش عارف هنستنى الجمعة الجاية عشان نكمل كتير قوي فإن شاء الله نحاول بقدر الإمكان ندي دروس مكثفة كده وليكن الفجر ورا بعض عشان ننجز بسرعة الأوس لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يتفقوا مشهد البيع ده حاجة جميلة قوي يا جماعة شوفوا الطبري بيحكيه لنا بيقول إن القوم لما اجتمعوا لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس ابن نضل الأنصار يا معشر الخزرج هل تدرون هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه عشان يعني برضه تبقى انتم مدركين الهجرة يا جماعة فقالوا له على ما عارفين تبايعون هذا الرجل على ايه قالوا له على ايه قال لهم هتعرفوا بكرة الفجر ان شاء الله بقى خلاص عشان ايه ننجز ما نطولش عليكم ان شاء الله بكرة الفجر بإذن الله نكمل معاكم اللقطة ديت وتعرفوا هما بايعوه على ايه بقى وتدركوا يعني ايه هجره لأن الهجرة برضو مش مسألة إيه طالعة كانت طالعة في وقت الحر أو في وقت الضغط لأ لازم تعرف أسبابها دوافعها الدروس اللي منها عشان يعني الهجرة ديت لما تعيش دروسها هتفهم بقى كل الملفات اللي احنا بنتكلم فيها ديت هتاخد هتاخد القرار هتاخد القرار الصح ابنك يدخل مدرسة ايه شفت هتسمع معاك فين سمع معاك انك فلوسك تتحط فين بس لو فهمت صح ربنا يعلمنا ويفهمنا ويبصرنا فنسأل الله البصير أن يبصرنا بما يحب ونسأل الله سبحانه وتعالى المبين أن يبين لنا ما يرضى به عنا رزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام وجزاكم الله خيرا